الله دايما بيقولوا كده اللحظات الحلوه والايام الحلوه بتجري بسرعه ربنا يجمعنا في الجنه ان شاء الله مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ومع الصحب الكرام رضي الله عنهم وارضاهم ويعني ربنا يقر اعيننا جميعا بالنظر الى وجهه الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله اللهم امين آه، دلوقتي احنا سيدنا يوسف عليه السلام آه، كما يعني تكلمنا في اللقاء الماضي آه، دخل السجن يوسف عليه السلام يعني خلاص لا المسألة ان الموضوع انتشر قوي زيادة عن اللزوم وال يعني امرأة العزيز بقت سيرتها على كل لسان فقالوا طيب يعني من باب ضر الرماد في العيون نحط يوسف عليه السلام في السجن ونقول ان هو كان بيراودها ونتهمه تهمة شرف وندخله السجن ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمره كل واحد فيهم شاف رؤيه معينه الاثنين دولت مين دول يا جماعه ده واحد منهم كان ساقي الملك كان هو اللي بيسقي الملك الخمر ربنا عافينا عافيكم والثاني كان خباز الملك قال احدهما اني اراني اعصر خمره وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين آه، قلنا يا جماعه ان يوسف عليه السلام لما دخل السجن هل لما دخل السجن بقى حصل له شيء من الاكتئاب والزع- والزعل والحزن وال... وخلاص بقى يعني الموضوع عنده يعني لا بالعكس الهم اللي بيحمله بره هو نفس الهم اللي بيحمله جوه انسان ولذلك تلاحظ حاجه غريبه جدا في سوره يوسف تلاحظ في من اول السوره لاخرها ثبات المبدا العجيب عند يوسف عليه السلام ناس كتيره بتتغير حواليه وناس كتيره بتتغير وبتتلون وبتتقلب وبتحصل حاجات عجيبه الا يوسف عليه السلام يعني لم يتغير ابدا عنده ثبات عجيب جدا في المبادئ والاخلاق و... وفي التدين و... والى غير ذلك والمفروض المسلم يكون كده ان يكون عنده ثبات في المبدا ما يتلونش حسب الظروف وحسب الاحوال ومع كل واحد على لون والنبي عليه السلام قال من كان له وجهان فله يوم القيامه لسانان من نار ما بقاش انا النهارده عياذا بالله بوش مع دوت وبوش مع دوت وقابل دوت اعامله معامله وقابل التاني معامله يعني ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب من يعني الذي يتلون مع كل ناس أو مع كل أناس على لون آخر ربنا يعافينا ويعافيكم آه، سيدنا يوسف عليه السلام همه الأوحد هو الدعوة إلى الله كما قال جل وعلا لحبيبنا محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سيدنا يوسف دخل السجن ولذلك تلاحظ حاجة عجيبة جدا يعني في قصة مشابهة يعني في النقطة دي بالذات الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة لما آه، كان مسجون في سجن دمشق وبعدين خرج في يعني من كتر ما اتسجن قال طب نترك دمشق ونروح بلد تانية فدخل بلد تانية فأول ما دخل أهل البلد ما كانوش يعرفوه إلا طلاب العلم اللي عارفينه اول ما شافوه ده الامام ابن تيميه شيخ الاسلام قالوا طيب حلو قوي يعني جميل قوي ده ضيف كريم واكرام الضيف حبسه فراحوا واخدينه وراحوا حابسينه هم كمان فحبسوه فلما دخل السجن يعني سبحان الملك همه كله الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أول ما دخل لقى المساجين مشغولين بقى اللي بيلعب سيجا واللي بيلعب مش عارف دومنا واللي عمال بيلعب كوتشينة واللي عمال يهزر فقال لهم ماذا تصنعون آه، قالوا نقضي الوقت يعني بن- بنقضي الوقت كده عشان يعدي فقال ولكنكم خلقتم لعبادة الله جل وعلا أما سمعتم قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أنتوا جيت عشان تعبدوا ربنا آه، طب نعمل ايه؟ قال لهم تعالوا بدأ يفهمهم يعلمهم الصلاة واستقام له أمر السجن خلال يومين بدأ الناس تصلي وراه الصلوات الخمس وبدأ يعمل لهم دروس في هذا المكان لحد ما طلع من الحلقة دي يا جماعة يعني أكابر علماء الأمة من الحلقة اللي كانت موجودة جوه السجن وكان يجي السجان مثلا واحد خلاص قضى المده بتاعته خلاص في السجن كان يجي يقول فلان ابن فلان اين فلان ابن فلان يقول له انا يقول له آه، آه، افراج يقول له مش خارج يعني واخد بال حضرتك الهم اللي بتحمله ايه حبيبي في الله والهم اللي بتحمليه ايه اختي في الله ايه الهم اللي شاغلكم يا ترى الهم اللي شاغلنا هو الاكل والشرب والدنيا والمتع والفسح وبس والمباريات والافلام والمسلسلات ولا فعلا شاغلين نفسنا بهم هذا الدين لو متنا دلوقتي وقفنا بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وسالنا السؤال ده ما الهم الذي يشغلك كان همك ايه كان نفسك تعمل طب خدمت ديني في ايه قدمت ايه لنفسك وقدمت ايه لدينك وقدمت ايه لامتك ولبلدك قدمت ايه يا جماعه الانسان ممكن يعيش آه، يعني آه، يعني يعيش لنفسه هيعيش مرتاح بجد فعلا لكن هيعيش صغير قوي وهيموت صغير قوي انما الانسان لو عاش لغيره لو عاش للامه كلها لو عاش لدينه هيعيش كبير ويموت كبير بفضل الله سبحانه وتعالى ما اقصدش يكون كبير يعني قصدي يكون مشهور ولا بتاع انما قصدي ان هو يكون كبير في عين الله وكبير في عين الناس يعني بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف يعني آه، آه، سيدنا يوسف ماذا صنع سيدنا يوسف لما شاف لما الاثنين دول شافوا الرؤيا خد بالك من حاجه لما جه اول رؤيه فيما بعد لقى ان في واحد فيهم هيموت والتاني هيعيش يعني واخد بالك طبعا مش هيعيش مخلد يعني بس يعني ايه في واحد فيهم هينجو وهيخرج من السجن والتاني هيتصلب طب ما كان مثلا في الدعوه بتاعته كان يقول ايه طب ما خلاص ده هيتصرف فسيبك منه خليه على جنب طب لو سمحت حضرتك تعالى كده عشان انت كده كده ميت ما فيش منك رجع تعالى كده وانت تعالى بقى ادعوك لا بالعكس ده على الاثنين ليه على اساس انه ينجو الاثنين من نار جهنم ان ربنا يكرمهم بنعمه التوحيد واخد بال حضرتك شوف قد ايه ذكاء سيدنا يوسف مش معناها بقى ان انا عرفت فلان ده مثلا يعني عفوا يعني لو عرفت ان فلان مثلا هيموت بعد اسبوع ما اجيش اقول بقى مش هدعوه لا ادعوه لأن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم يغرغر هذا العبد فمحتاجين إن احنا نفهم هذا الفقه المهم السؤال اللي عايز أسأله لكل مسلم قاعد قدامي دلوقتي وكل مسلم قاعد قدامي دلوقتي هو الدعوة فرض عين علينا ولا ولا ولا مسألة بمزاجي ومزاج يعني مزاج أي حد يعني بالبلدي كده أدعو وقت ما أعوز وبطل دعوة وقت ما أعوز الدعوه في الوقت الحالي بجد انا حاسس انها فرض عين على كل مسلم كلهم بحسب طاقتي مش لازم نكون كلنا شيوخ على على الفضائيات او في المساجد انما انا بدعو باخلاقي ومعاملاتي وبسلوكي و... و... ويعني و... انت عارف احيانا بتكون الدعوه العمليه اعظم بكثير من الدعوه من الدعوه القوليه يعني احيانا يكون موظف في مكان معين وبيخدم المسلمين وبيأدي لهم خدمات وبيعمل لهم حاجات كتيره جدا واخد بالك ولا يطلب منهم لا مقابلا ولا يفتح الدرج ولا الكلام ده كله ويكون مؤثر جدا بدعوته اكثر من داعيه بيخطب على المنبر واخد بال حضرتك مسألة مهمة جدا المسألة محتاجة ذكاء فعلا في مسألة الدعوة ومحتاجة إخلاص نية لله سبحانه وتعالى يعني واحد يقول طب أنا مش قادر أدعو أصل أنا عندي علم قليل أقول لك قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري بلغوا عني ولو آية مش عرفت آية من القرآن وعرفت معنى الآية ديت وعرفت فقه الآية ديت وعرفت سبب نزولها بلغها للناس عرفت حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الحديث ده للناس وأنا ذكرتك قبل كده بواحد بسيط جدا راجل أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة وفي يوم من الأيام حاضر أحد المشايخ فسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فالرجل تأثر جدا بالحديث فقال بس هو ده الحديث اللي انا ادعو بيه وانا مش هقدر احفظ اكتر من كده وخرج بره بقى من المسجد بعد ما خلص الدرس ودخل على البقال يا حاج فلان قال له أيوه قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان الى اخر الحديث دخل على الجزار على الحلاق على ده وظل يدعو الى الله عز وجل بهذا الحديث فتره كبيره جدا لحد ما جه في يوم من الايام جاله مرض خطير جدا ودخل المستشفى عشان يجرى له عمليه جراحيه وكان الدكتور اللي بيجري له العمليه كان بعيد تماما عن طاعه ربنا عمره ما سجد لله سجده واحده ايه اللي حصل يا جماعه اللي حصل ان هو الراجل دوت وهو متبنج بنج كل فجاه مره واحده راح قايم وقال له يا دكتور فالدكتور ظن ان هو محتاج مسكن يعني قال له في ايه قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ومات بعدما قال تلك الكلمة فالدكتور قال كأن الله أحياه من أجلي فيعني التزم الدكتور وما شاء الله وبدأ يطلب العلم والآن هو من أشهر الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى شاهد في الموضوع أن أنت تحمل هم الدين وهم الدعوة واحد يقول طب أنا مش عارف أدعو عشان أنا بقع كتير في المعاصي ادي لك الهديه ديت والرساله ديت من الصحابي الجليل ابي محجن الثقفي، ابو محجن الثقفي اتجلد على شرب الخمر حوالي 25 مره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر وفي عهد عمر. وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه راح ارسله للجهاد في معركه القادسيه مع سعد بن ابي وقاص، طبعا ايه سعد بن ابي وقاص قبل المعركه مباشره اكتشف ان ابو محجن الثقفي شرب خمر برضه. فيعمل ايه؟ فراح حبسه في خيمه كده وحط عليه في الحراسه زوجته اللي هي سلمى. المهم ابو محشم مربوط في القيد بتاعه وبعدين يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان بدا الجهاد وكانت يعني المسلمين كانت حالتهم لا تسر يعني لا عاد لا عدوى ولا حبيب في اول القتال يعني فسمع ابو محجن الثقفي الجهاد بيدور وبعدين قعد يبكي وبعدين بيقول لها يا سلمى طب يعني فكي لي القيد اروح اجاهد في سبيل الله ولله علي عهد ارجع واحط رجلي في القيد قالت له ما اقدرش قعد بقى يدندن ويتكلم بكلمات مؤثره جدا فكان يقول كفى حزنا أن ترتدى الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي والثاقية وإذا قمت عنان الحديد وغلقت مصارع دوني قد تصم المنادية وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخارية فلله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية فاول ما سمعت الكلمات تاثرت فراحت فكله القيد وراحت مداله البلقاء اللي هي فرس سعد فدخل فقاتل دخل على الميمنه فهدهم ودخل على الميسره فهدهم ودخل في وسط المعركه فقاتل قتالا شديدا ثم عاد مره اخرى وسعد بن ابي وقاص مستغرب مين المجاهد حتى ظن انه ملك من السماء من السماء نزل يقاتل مع المسلمين لان يعني ابو محجن كان متلثم عشان ما حدش يعرفه فلما عاد وضع رجله في القيد ووقف وقف مكانه فلما عاد سعد بن ابي وقاص فقالت له زوجته سلمى آه بارك الله فيكم كيف كان قتالكم اليوم قال والله لقد حدث فينا ما حدث الى ان جاء فرس على فرس الى ان جاء فارس على فرس مثل فرس البلقاء والله لولا ان البلقاء تركتها في الخيمه لظننت انها فرسي ورأيت فارسا والله لولا أن أبا محجن في القيد لظننت أنه أبو محجن والله لقد أهلك الأعداء أهل إهلاكا فقالت والله إنه أبو محجن فبكى سعد بن أبي وقاص وقال والله لا أريد أن أجلدك على الخمر أبدا يا أبا محجن بعد اليوم فقال أبو محجن وأنا والله لا أشربها بعد اليوم قد كنت قد كنت أشربها فتطهرني بالحد أما اليوم فلئن شربتها فلا يطهرني إلا نار جهنم دي هدية لكل من يقول يعني المعاصي مخليني ما أدعوش إلى الله ده المعاصي في عز المعصية ورغم ذلك كان أبو محجن الثقفي رضي الله عنه وأرضاه كان يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى من أعظم المقامات والله يا جماعة بعد النبوة مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة ان تبليغ الدعوه الى صدور الناس او الى الناس اعظم عند الله عز وجل من تبليغ السهام الى نحور الاعداء خد بالك قال لان تبليغ السهام الى نحور الاعداء يفعله كثير من الناس اما تبليغ الدعوه فلا يفعله الا ورثه الانبياء وقال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة من أراد المنزلة العليا في الجنة فعليه أن يكون في المنزلة العليا في الدعوة إلى الله فالدعوة إلى الله لا يقوم بها إلا ورثة الأنبياء أكيد حضرتك عايز تسأل سؤال وأكيد حضرتك عايز أسأل سؤال يوسف عليه السلام أكيد كان في حاجات جميلة قوي بيعملها جوه السجن علشان تنجح دعوته طبعا كان بيعمل حاجات لا تتخيلوها كان يوسف عليه السلام كان لما مريض يمرض في السجن كان أول واحد يقعد جنبه هو يوسف عليه السلام وكان يزور الناس ويعودهم ويذكرهم بالله وكان يجلس و... ويتكلم عن نعم الله وعن آلاء الله و... و... ويذكر كل واحد بالجنة وبالنار وبالآخرة حتى أثر في كثير منهم طب إيه صفات الداعية الناجح أنا لو عايز أكون داعية وأكون ناجح جدا أعمل إيه أكيد في حاجات معينة أنا أهدي إليكم جميعا في عجالة سريعة جدا عشان نقدر نكمل في سيرة يوسف عليه السلام أهدي إليكم 20 خصلة و20 صفة من صفات الداعية الناجح في عجالة ولن أعلق عليها كثيرا حتى إيه نستطيع أن نستطرد في ذكر سيرة يوسف عليه السلام أول حاجة من صفات الداعية الناجح عايز تكون ناجح أول حاجة الإخلاص إن أنت تخلص النية لله والله لو أخلصت النية لله والله ربنا هيوفقك وهيفتح بك القلوب وهيفتح لك القلوب وهيكرمك وهيوفقك في دعوتك وهتنجح وتكون أحسن داعية إلى الله سبحانه وتعالى رقم واحد الإخلاص رقم اثنين عدم مخالفة القول للعمل ما ينفعش أدعو الناس لحاجة وانا ما بعملهاش وما ينفعش ادعو الناس لحاجه وانا وانا مش كده اصلا يعني ما ينفعش اقول لهم الصدق يا جماعه وانا مش صادق ما ينفعش اقول لهم الصلاة وانا ما بصليش يعني ما ينفعش يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون وحبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيخبر عن حديث مرعب حديث رواه البخاري ومسلم بيقول يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار يترمي في النار بسرعه فتندلق أقتابه يعني أمعاؤه فيدور معها كما يدور الحمار برحى فيجتمع إليه أهل النار ويقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقولوا بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي هي دي المشكلة مخالفة القول العمل ما ينفعش يبقى إمام مسجد واقف على المنبر عمال يصرخ ويقول ويا جماعة والله عز وجل حرم الدخان وتلاقيه قدام مسجد بيدخن ما ينفعش تلاقيه عمال بيقول يا جماعة والتعامل بالربا وقد حرم الله الربا وتلاقيه هو أول من يرابي هذا لا يؤثر في الناس ولا يتأثر الناس به بل بيكون فتنة للمسلمين ولا حول ولا قوة بالله رقم ثلاثة حبيبي في الله وسامحوني أنا بقولهم بسرعة عشان بس نلحق نستطرد في سورة يوسف عليه السلام التجرد من حظوظ النفس أخويا وحبيبي اوعى تغضب لنفسك يعني انت وانت بتدعو الى الله سبحانه وتعالى الطريق مش مفروش بالورود هتلاقي اللي يحبك جدا جدا وهتلاقي اللي بيحبك نص ونص وهتلاقي اللي بيكرهك وهتلاقي اللي بيكيد ليك المكائد وهتلاقي اللي بيتآمر عليك ليل ونهار عشان يهدم دعوتك لا تلتفت وانطلق إلى دعوتك ولا تلتفت لأحد لا يؤثر فيك الكلمات ولا تؤثر فيك الأفعال ولا يؤثر فيك شيء ولا يؤثر فيك المدح ولا الثناء انطلق أنت عايز تريد وجه الله وتريد جنة عرضها السماوات والأرض انطلق في دعوتك كأنك داخل سباق 100 متر لا تبص يمين ولا تبص شمال رقم أربعة وخمسة وستة وسبعة اجتمعوا كلهم في بعض الآيات ورا بعضها كده هنقولهم بسرعة قال جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت قال بعدها إيه فذكر إنما أنت مذكر إيه المقصود ده كله كأن المولى عز وجل يعني بيقول لك إذا كنت عايز تبقى داعية ناجح خد بقى الأربع صفات دول مع بعض أول حاجة صبر الإبل صبر الإبل عليه على طلب العلم هو طلب العلم ده يعني بسهوله كده هو النهارده مثلا يعني يعني انا يعني انا ممكن النهارده اجيب واحد واعلمه آه، مثلا كيف يجاهد في يوم واحد انما عشان تعلم واحد علم شرع محتاج لك مثلا عشان تعمله عالم او داعيه محترم عنده علم وعنده الادوات محتاج لك 10 سنين واخد بالك يبقى صبر على طلب العلم وصبر على الدعوه الى الله وتاني حاجه سمو السماء ما يبقاش هدفي الاول والاوحد من الدعوه ان انا اكون مليونير وغني ومعايا فلوس واكون مشهور و و سمو السماء تالت حاجة ثبات الجبال هتلاقي عراقيل ومشاكل وهتلاقي اللي بيكيد لك المكائد وهتلاقي حقد الأقران وهتلاقي وهتلاقي مصائب كتيرة جدا ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين اثبت اثبت ما دمت بتريد وجه الله سبحانه وتعالى الله عز وجل تو- ت- وعدنا جميعا وقال إن الله يدافع عن الذين آمنوا ده بالنسبة لآحاد المؤمنين فما ظنك بدفاع المولى عز وجل عن ورثة الأنبياء واضح يا جماعه يبقى اثبت وما ما تهمكش اي حد خالص بفضل الله يبقى ثبات الجبال وبعدين اخر حاجه والى الارض كيف سطحت ذله الارض لمن يمشي عليها يعني انت تكون متواضع ان انت بتتعامل مع الناس مش من برج عالي لان ممكن يكون ده يا جماعه بيتعامل مع ناس من برج عالي انا العالم وانتوا اللي ما, بتف... ما, ما تعرفوش حاجه وانا ال- الم... الطائع وانتم العصا وانا وانا لا يا اخويا وحبيبي ربنا يبارك فيك الناس اللي انت بتدعوهم والله العظيم انت اللي محتاج لهم قبل ما يكونوا محتاجين لك ليه هقول لك ليه بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم لو ربنا قدر هدايه انسان والانسان ده جاي يحضر لك درس خد بالك بقى فانت اللي محتاج ان يكون في ميزان حسناتك لان ربنا خلاص قدر له الهدايه هيكون في ميزانك او ميزان غيرك يبقى انت اللي محتاج يكون فين في ميزانك انت واخد بالك فمين اللي محتاج لمين انت اللي محتاج له لكن فعشان كده بقول لك ذلة الأرض لمن يمشي عليها يعني يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أول مواصفاتهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ان يكون عندك تواضع للناس ان يكون بتتعامل مع الناس بشيء من الرأفة والرحمة واللين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا لانفضوا من حولك رقم 8 يا اخويا وحبيبي التدرج في الدعوة حبيبك وتصلى عليه صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد وفي 300 و 360 صنم حوالين الكعبة واخد بال حضرتك 360 صنم حوالين الكعبة ولم تهدم هذه الأصنام إلا بعد 21 سنة من البعثة في عام الفتح واخد بال حضرتك هدهد سليمان الهدهد هدهد سليمان عليه السلام الهدهد لما راح لمملكة سبأ وبعدين رجع لسن سليمان قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم إيه اللي حصل وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله اهتم بالأشياء المفيدة ما قالوش ده انا لقيتها متبرجه تخيل يا سيدنا سليمان لقيتها متبرجه وكمان قاعده وسط الرجاله كمان يعني شوف اكتر من كده لكن ما اهتمش بالحاجات دي رغم ان الحاجات دي برضه مخالفات لكن اهتم بأ- باهم مساله ان يقع في الشرك هي وقومها ما بيعبدوش ربنا ده بيسجدوا للشمس فالحقهم قبل ما يموتوا كفار يخشوا النار انت واخد بالك ال- ال- فقه الاولويات حتى عند الهدهد سبحان الملك رقم تسعة مخاطبه الناس على قدر عقولهم وان تكون الدعوه يعني غير مباشره فاكر حضرتك لما الحسن البصري رحمه الله رحمه واسعه في يوم من الايام كان ليه جار ما بيصليش ففي يوم من الايام يعني ايه بص لقى جاره ده ماشي في الشارع فحب ان هو ايه يعني يدعو الى الله سبحانه وتعالى فراح منادي عليه وقال له يعني اني ارى على وجهك نورا فهل تاذن لي ان اسير معك قال له اتفضل مشي معاه شويه والداعيه الصادق يا جماعه ربنا بييسر له اسباب نجاح دعوته فهو ماشيين مع بعض يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان جنازه تعدي فالحسن البصري قال للرجل ايه؟ قال له ارايت لو ان الله احيا هذا الميت الان فيا ترى ماذا سيصنع؟ قال له سيكون من احسن الناس صلاه وزكاه وصياما وصله للرحم وامرا بالمعروف ونهي عن المنكر قال له الحسن خلاص انت قلت بقى الكلام الحلو ده فليكن هو انت وقد أحياك الله الآن فاصنع ما قلت يبقى التدرج في الدعوة واللين في الدعوة والوضوح في الدعوة أن يكون الدعوة غير مباشرة رقم عشرة أن تتألف قلوب الناس بالهدية قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي يعلى بإسناد حسن تهادوا تحبوا حديث من كلمتين فقط الكلمة الأولى هي العمل والثانية هي الثمرة تهادوا تحبوا الهدية يا جماعة وإن كانت بسيطة جدا يعني حتى عندنا في مصر مثل يقول لك أنا غنية وأحب الهدية يعني واخد بالك آه سبحان الله يعني على رأي خالتي بامبا المهم يعني فإيه فأنت يعني النهاردة الهدية دي بتتألف بها قلوب الناس هدية ولو بسيطة شريط آه سواك آه ملبساي أي حاجة والله العظيم أشياء بسيطة جدا تتألف بها قلوب الناس بفضل الله في حاجات تانية بقى كانت واضحة جدا جدا من كلمات سيدنا يوسف عليه السلام هناخد بقى بقية الصفات العشرة التانيين من بعض الكلمات اللي قالها سيدنا يوسف عليه السلام رقم 11 و12 حسن الخلق وحسن المظهر جبناها منين؟ جبناها من قول الاثنين اللي كانوا مسجونين مع سيدنا يوسف قالوا له ايه؟ إن نراك من المحسنين مع انهم اول مره يشوفوه وعارفين ان سيدنا يوسف عليه السلام داخل السجن في تهمه شرف في تهمة ان هو متهم بمراضة امرأة العزيز وهو بريء من ذلك لكن هم عرفوا كده عرفوا ان هو متهم التهمة دي ورغم ذلك قالوا له ايه اول ما شافوا وشه قالوا ان نراك من المحسنين محسن في ايه محسن رقم واحد اخلاق بقول لك كل ما واحد يكون مريض يقعد جنبه هو اللي يواسيه وهو اللي يقعد يعالجه وهو اللي يقعد يشرف على علاجه وهو اللي يقعد يطبطب عليه ويتكلم معاه ويدردش معاه ويصبره ويرضيه عن قضاء الله ويعني ما شاء الله وكان يتألف قلوبهم ويقعد يدردش معاهم ويحل مشاكلهم وكان أقرب الناس إلى قلوب كل المسجونين كان سيدنا يوسف تاني حاجة كان محسن فيه في مظهره كان مظهره جميل مظهر مسلم يعني المسلم ده مطلوب ان هو يكون مظهره جميل هو مش مطلوب مني عشان اكون داعيه ان انا اكون بقى يعني ايه الناس فاهمه الزهد غلط يعني ان انا اكون بقى لابس لبس مقطع ومكرمش عشان اقول لهم معلش بقى انا طول الليل بقى قيام ليل بقى وطول النهار صيام وعباده وطلب علم فما فيش وقت بقى فاضي بقى لان انا البس حلو لا لا بالعكس ده انا عايزك تلبس اجمل لبس في الدنيا اجمل لبس البس شيك جدا جدا عشان برضه تكون صوره طيبه عشان ما يجيش حد عايز يلتزم يقول ايه بقى انا لما هلتزم هبقى بالمنظر ده يا عم التزام يا عم انا مش عايز المنظر ده خالص او واحده هتكون ملتزمه لابسه حجاب اه لابسه حجاب شرعي ما شاء الله واللون ما فيهوش بقى الوان بقى الطيف حطاها ولا حاجات ملفته للنظر لكن في نفس الوقت ما شاء الله اللبس مكوي ومحترم ونظيف جدا ومهندم وهي لابسه لبس كده يعني ما شاء الله منظرها يفرح فيشجع اي اخت تانية انها تقول ايوه عايزه البس حجاب وابقى زي ديت انما لما تكون لابسه بقى لبس الحجاب الخمار مكرمش ومقطع من هنا ومعمول من هنا والتوب مش عارف متخيط مليون خياط يعني المنظر يعني ايه ما يشجعش اي واحده تانية ان تحجب تقول انا هتحجب هبقى ماشيه كده مبهدله بالمنظر ده لا مش هينفع الحجاب ده فاحنا محتاجين ان احنا نكون فعلا مظهرنا حلو ومنظرنا يشجع الناس على الالتزام رقم 13 استثمار المواهب في هدايه الناس ربنا اعطى سيدنا يوسف موهبه ايه تاويل الرؤى فعشان كده استثمر الموهبه ديت في هدايه الناس يؤول لهم الرؤى ولا يشترط عليهم اي حاجه ولا ياخد منهم اي اجر ولا حاجه فكان سبب هدايه بعض الناس لا ياتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكما ربنا علمه بعض الغيبيات فكان يستخدم بعض الغيبيات ديت في إن هم يعرفوا إن هو يعني بيوحى إليه من عند المولى عز وجل وإن هو بيعرف بعض الغيبات التي أطلعها الله عز وجل عليه فيكون ده سبب إن هم يقبلوا دعوته طيب رقم 14 أن يذكر فضل الله عز وجل عليه الداعية إن ربنا يكرمه ودعوته تنجح ما شفته بقى يعني لو ربنا هدى على أيديك خمسة ستة عشرة مية ما تقولش طبعا لان دعوتي مؤثره جدا ولان انا انسان جميل جدا في دعوتي لو قلت كده ضيعت نفسك وضيعت دعوتك انما تقول ايه ذلكما مما علمني ربي او تقول ذلك من فضل الله شوف سيدنا يوسف قال ايه قال ذلكما لما قال بقى ده انا لا ياتيكما طعام ترزقاني الا نباتكما بتاويلي قبل ان ياتيكما قال ايه بعدها ذلكما مما علمني ربي ده مش بجدعنتي والله ولا بشطارتي ولا بعلمي ولا بفهلوتي ابدا ذلكما مما علمني ربي. رقم 15 اخويا وحبيبي الحرص الشديد جدا من الداعيه على نشر العقيده الصحيحه والتوحيد الصافي. ان النبي عليه السلام قعد 13 سنه يدعو الناس الى التوحيد. ولما انتقل للمدينه ما سابش التوحيد. بدا يعلم الناس الاحكام اه لكن معاه التوحيد لان التوحيد لا ينتقل منه الى غيره بل ينتقل معه الى غيره. واضح كده المسألة عاملة ازاي ان التوحيد هو اصل الاصول يعني اصل الاصول هو التوحيد رقم 16 اختيار الالفاظ المهذبة قال اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ما لهمش ايه إني تركت ملتكما مش أنتوا كفرة أنا تركت الملة بتاعتكم إنما قال إيه إني تركت ملة قوم وعرض بكلام عشان ما يجرحش الناس أنت عارف في ناس لما بتتكلم يعني ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين حجاره يعني حجاره طالعه بتضرب في وش الناس وفي ناس ما شاء الله مهذبه وناس يعني في غايه الذوق والاحساس الكلام بتاعها كلام يعني كلام بالمحسوس كده كلام ما شاء الله رقيق جدا ويعني ربنا يرزقنا واياكم يا رب الادب والرقه وال يعني والاحساس آه، 17 الاهتمام بالمشاكل بمشاكل الناس ومساعدة الناس على حل مشاكلهم كان سيدنا يوسف ممكن يقول لهم لا أنا بدعوكم إلى التوحيد وماليش دعوة باللقا والكلام ده كله تمام أنا عايزكم ت- تؤمنوا بدل ما أنتوا كده كفار إنما عمل إيه آه، آه، دعاهم إلى التوحيد وقال لهم ما تخافوش هقول لكم الرؤية برضه وراح مقول لهم كل واحد الرؤية بتاعته خدت بالك ما سابهمش كده حللهم مشكله هي كانت مضايقاهم وتعبهم وكانت مشكله فعلا ان كل واحد فيهم عايز يعرف تاويل الرؤيه وكانت رؤيه فعلا في موقعها يعني واخد بالك رقم 18 إظهار الود والحب للناس عشان الناس تحبك وتقبل دعوتك والله العظيم لا يمكن حد يقبل دعوتك إلا لو حبك والإنسان أنا ممكن أسمع من شيخ وأسمع بيقول إيه واستفيد لكن مش هستجيب حلو كده إمتى أستجيب لو حبيت الشيخ ده طب لو ما حبيتوش يعني ممكن أستجيب وممكن ما أستجيبش فمسألة مهمة جدا ان انا لازم يكون الداعيه لازم يكون ذكي جدا في ان هو يكون بيحبب الناس فيه وان هو يكون بي- بيتالف قلوب الناس عشان الناس تحبه وتقبل دعوته بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 19 الصبر على اذى الناس وعلى اخطاء الناس. الامام ابو حنيفه رحمه الله رحمه واسعه كان ليه شاب كان جار ليه يا جماعه. الشاب ده كان كل يوم بالليل يجي يقعد يشرب خمره ويقعد يخطرب بقى ويقعد يعلي صوته الامام عايز يذاكر كان بيسهر طول الليل لحد الصبح يعني. فالمهم ايه وبعدين يقعد يقول بعض الكلمات كده يقول ايه اضاعوني واي فتى اضاعوا ويقعد بقى يتكلم ويقعد يقول شويه كلمات كده. يعني عايز يقول الناس ضيعوني وهم اللي خلوني بقيت كده في يوم من الايام الامام ابو حنيفه ما سمعش صوت الشاب ده طب بيسال عنه الشاب ده راح فين قالوا له ده دخل السجن دخل السجن ليه قال له ما اعرفش جه الشرطه خدته فراح السجن فراح الامام ابو حنيفه راح رايح على اسم الشرطه فاستأذن من الناس اللي هناك الضباط وكده قال له تأذن لي في ان انا اضمن هذا الشاب ويخرج على ضمانتي قال له طبعا يا امام طبعا كل الدنيا عارفاه يعني فخرج على ضمانته وراح مركبه على الدابه وراه وراح موصله لحد البيت واول ما وصله لحد البيت قال له يا فتى هل اضعناك قال لا والله بل احسنت وجزاك الله خيرا والله لا اشرب الخمر بعد اليوم والتزم الشاب وبقى من تلاميذ الامام ابو حنيفه ايه مساله ان احنا نتالف قلوب ناس ونصبر على اذاهم حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يصبر ع- الذي الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم اخر حاجه الدعاء للناس والاستغفار من ذنوبك احيانا الداعيه يحرم بركه الدعوه بسبب ذنوبه يعني هو بيدعو وعمال يهاتي بقاله 20 سنه وما التزمش واحد على ايديه فيقول اكيد انا عندي حاجه غلط اكيد انا عندي ذنوب فيبدا يكثر من الاستغفار عشان ربنا ي- يعني عشان تتمحى الذنوب بتاعته وعشان ربنا يبارك له بدعوته وفي نفس الوقت ما ينساش ابدا الناس من دعائهم ورب الكعبه ولا اقول هذا رياء ولا نفاقا ورب الكعبه انا ما انسى الدعاء للمسلمين والمسلمات في سجده من سجودي ابدا يعني اول حاجه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين لا انسى هذه الدعوه في اي سجده في صلاه فريضه او في او نافله لك ان تتخيل ليه؟ لان حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في كبير باسناد الحسن قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه. تخيل بقى لما تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، شوف بقى كم حسنه في الدعاء الجميل ده ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، دي كانت 20 صفه سريعة جدا من صفات الداعية آه، آه، الناجح حقيقة طبعا الوقت جري بينا ما زال يوسف عليه السلام في السجن يا ترى ايه اللي هيحصل معاه في السجن ويا ترى هيخرج ازاي من السجن ويا ترى ايه ال ال ال ال الاشياء التي ستحدث له والمفاجآت اللي هتحصل معاه في السجن ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقات القادمة يعني اسأل الله عز وجل ان يجمعنا واياكم على التوحيد وعلى الايمان وان يستعملنا واياكم لنصرة دين الله سبحانه وتعالى انه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته